إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد فهذا هو المجلس التاسع عشر من مجالس شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى وكنا قد انتهينا من باب بدء الوحي ونفتتح اليوم إن شاء الله عز وجل كتاب الإيمان وهو أول كتب الصحيح كتاب الإيمان هو أول كتب صحيح البخاري وإنما قدم له البخاري بالمقدمة التي عقدها وذكر فيها الأحاديث السبعة التي شرحناها في المجالس الماضية وهذا الباب الذي صدر به البخاري صحيحة وباب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا اعتبره العلماء كالمقدمة ولم يعدوه كتابا وإنما أول كتب الصحيح كتاب الإيمان والذي نحن الليلة بصدد الشروع في شرح أوله وقد اختلفت مقاصد المصنفين في ابتداء كتبهم فترى البخاري رحمه الله تعالى بدأ ببدء الوحي قدم بين بين الإيمان بدء الوحي ثم بدأ بالإيمان ومسلم بدأ بالإيمان مباشرة والإمام مالك بدأ بكتاب وقوت الصلاة والإمام النسائي بدأ بقضاء الحاجة الاستنجاء والإمام الترمذي بدأ بالوضوء ولا شك أن كل واحد له مقصد في ذلك كل واحد من المصنفين الأكابر هؤلاء كان له مقصد قصد به البداءة أو البدء بهذه الكتب في تصنيفه لكتابه فالجماعة اللي بدأوا بالإيمان كالإمام مسلم قالوا إن الإيمان هو أصل كل الأعمال وما تفيد الصلاة ولا الوضوء ولا الاستنجاء من غير إيمان لو أن شخصا كافرا توضأ وصلى هل يفيده ذلك؟ لا يفيده فتوقف قبول هذه الأعمال كلها صلاة وتيمما مثلا واستنجاء ووضوءا كلها متوقفة على الإيمان فكان لابد من البدء بالإيمان البخاري قال لك لا ما الإيمان ده متوقف على الوحي الإيمان لا يكون إيمانا ولا يمكن الإيمان إلا بعد نزول الوحي فلذلك بدأ ببدء الوحي قبل الإيمان الإمام مالك طبعا الجماعة التانيين بقى أهل السنن اللي بدأ بالاستنجاء قال إن لا الوضوء في الغالب بيسبقه استنجاء ثم يأتي الوضوء واللي بدأ بالوضوء قال لك الوضوء هو سابق الصلاة ولا صلاة إلا بوضوء واللي بدأ بوقوت الصلاة قال لك ما لا وضوء ولا استنجاء إلا داخل الوقت هتجد كل واحد بيفلسف المسألة أو بيحاول إن هو يجد تفسير منطقي لبدايته بهذا الكتاب والجميع بيذكر عامة هذه الأبواب لكن كما قلنا اختلاف وجهات النظر واختلاف الأولويات هذا أمر مكفول وده أمر موضع اجتهاد ولا ينكر أحد على أحد يعني لما مالك بدأ بوقوت الصلاة ما حدش قال له أنت كده غلطت وتبدأ بكتاب الإيمان ولما بدأ الإمام مسلم بالإيمان ما حدش قال له لا ابدأ ببدء الوحي زي البخاري أنت كده غلطان ما في تعصب الأمر واسع في نط... في مسائل نطاقها فيه براح فيها سعة لا ينبغي التجديد في هذا وطبعا هذه المسائل هي مسائل الاجتهاد عموما مسائل الاجتهاد اللي مبنية على حكم ما فيش نصوص واضحة في المسألة ما فيش أوامر ملزمة في سعة كل واحد بيجتهد ويرى أن الأنسب هنا وهذا يدلك على اختلاف وجهات النظر يعني شوف لما كل واحد من الأئمة شاف الأهم عنده هذا التصنيفات دي ترجمة لما في العقل ترجمة للنسق المعرفي او السلم سلم العلمي اللي في دماغه التركيبه اللي في دماغه بيبدا منين خد بالك وعند النظر والتدقيق ترى ان اسعدهم اسعدهم بتمام ال- النظم البخاري لان فعلا اللي بدا بالصلاه الصلاه في فيما يسبقها في لها مقدمات لها الوضوء وليه الاستنجاء فاللي بدا بالوضوء نقول له طب ما في قبله الاستنجاء هذه كلها اعمال تب- تسبق الصلاه زي كده الاستعاذه قبل القراءه اللي بدا زي مالك قال لك وقوت الصلاه الوقت قبل الحاجات دي كلها فان كل هذا لا الصلاه ولا الوضوء يلزم الا بدخول الوقت جميل جدا واللي يقول لك الايمان قبل الحاجات دي كلها الايمان لا صلاه ولا وقت صلاه ولا وضوء ولا بتاع الا بالايمان يقول له ممتاز جدا يجي بقى البخاري يقول لهم لا انا سابقكم كلكم خطوه كمان بدء الوحي قبل الكلام ده كله فانه لا ايمان الا بوحي صحيح اذا لم يثبت الوحي فاين الايمان ايمان ايه واي حد يد- يدعي الايمان يؤمن يؤمن له يدعي الرساله يؤمن به طب ما مسلمه قال انا نبي مسيلمة قال أنا نبي وأنا رسول أقول طب هات الوحي بتاعك قال لهم والعاجنات عجنة والطاحنات طحنة والخابزات خبزة والأكلات أكلة وبعدين وبعد الأكل هنروح فين؟ كمل ما تكمل البتاع بتاعك دوت الهلس ده هيروح فين بعد الح... بعد الأكل الحمام فكلام كلام فارغ كلام فارغ قلة عقل يعني لكن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بالقرآن فيعجز الدنيا جميعا الوحي اللي يجعل العرب تضرب أخماسا في أسداس إيه ده ده احنا أهل البلاغة والفصاحة ويأتينا كلام كهذا الكلام نعجز القرآن يتحداهم من أول وهلة من أول القرآن ما نزل فأتوا بسورة من مثله هاتوا سورة واحدة بس زي اللي بتسمعوه دول ما يدروش طب ائتوا بعشر بع- ألف ائتوا بعشر صور مفتريات هاتوا لنا 10 صور مش هنقول لكم 114 صورة لا لا هاتوا 10 صور بس كده ما يدروش طب هاتوا صورة واحدة زي دي. ما يدروش طب هاتوا آية طب قل ايه اللي اجتمعت الانس والجن مش انتوا بقى بس لموا معاكم بقى الانس وحاتوا الجن لو عايزين كمان وحاتوا اللي تقدروا عليه على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا لو تعاونتم كلكم كده وعملتوا مجمع جمع اهل الارض جميعا وال- والانس والجان وحاولوا يالفوا ايه واحده بس ما يقدروش ف- فالوحي يسبق الايمان لانه هو عليه يكون الايمان فظهر ان البخاري هو اكمل الناس عقلا وابعدهم نظرا واصحهم رؤيه وفعلا كانوا يقولوا كده يقولوا ان هذا الرجل عبقريته وفقهه في تراجم ابوابه في ترتيب الكتاب بتاعه ترتيب المعجز هذا الذي لا يزال العلماء الى هذه اللحظه يتفننون في فهمه وك- والفت كتب كثيره في هذا الف ابن المنير الاسكندراني رحمه الله الامام الكبير امام اهل الثغر الف كتابه المتواري على ابواب البخاري عايز يفهم الراجل ده بفكر ازاي والف الزركشي والف كان دهلوي والف جماعات من العلماء كتبوا في هذا كتبا عايزين يفهموا هو الراجل ده حط دي قبل دي ليه ولما بدا بهذا وسن بهذا وما المناسبه وكانوا بيجيبوا حاجات يغوصون على درر فصار شان البخاري كشان ابي الطيب المتنبي بل صار هو أح- احرى احرى بهذا القول منه ابو الطيب المتنبي كان يقول البيتين بتاعوته ويروح ينام ويشخر ويجلس بقى النقاد طول الليل يخ- يتخانقوا كان قصده ايه يا ترى قصده دي ولا دي ويتخانقوا طول الليل هو قاعد في البيت خلاص قال اللي قال اللي في باله وراح نام فكان يقول انام ملء جفوني عن شواردها انا بضرب بيتين من دولي يسرون مسير الشمس اقولهم من هنا تتنقلهم الدنيا واروح انام انام ملء جفوني بنام اخر نوم مش في دماغي حاجه عن شواردها شوارد هذه الابيات ويسهر الخلق جراها ويختصم انا الذي نظر الاعمى الى ادبي واسمعت كلمات من به صمم قال ما انا بقولش كلام عادي ده انا ادبي هذا راه الاعمى الاعمى يشوفه انه حاجه ظاهره قوي حاجه ظاهره قوي واسمعت كلمات من به صمم والاطرش يسمع ابياتي فيهتز لها ولهذا لما جه ال- ابو العلاء المعري يشرح مت- م- آه، ديوان المتنبي سماه معجز احمد معجز احمد هل ده اعجاز فعلا ومت- وابو العلاء من هو أبو علاء المعاري ده برضه حاجة كده قامة ضخمة جدا في سماء الأدب وال- والشعر يعني لا يعرف قدره إلا من يعرفه ويعرف المتنبي فصار البخاري أحرى بهذا القول من أبي الطيب إنه فعلا الراجل عمل الصحيح ومشي والدنيا مقلوبة إلى الآن هو قصده إيه وبعض من لا يفهم من العصريين جماعة اللي هم بيتسوروا الحيطان دول الهجامين الحرامية حرامية العلم يجي ينط في الكتاب مش فاهم حاجة يقول لك البخاري بيخرف ايه التخاريف دي هو ايه دخل دي في دي ودي بتاعت ايه وجاب دي ليه هنا طب ما تقعد ساكت احسن ما تقعد ساكت احسن انت ما تعرفش حاجة يعني كلوه الى عالم فاسألوا اهل الذكر بقى انت عايز تبقى طول عمرك بتسمع في الكلام فارغ وتتعلم كلام فارغ ولم تتعلم قط دينا ولا قواعدا ولا اصولا وعايز تعدل على اهل الصنعه ومش مين ده على اكابر اهل الصنعه بقى ده يستحيل زي واحد بالظبط جاي من الشارع وجاي جاي على خبير النا- الذره اللي في العالم ويقول له لا بس الذره دي كده فيها غلطه هذه المعادله فيها كلام وانت عمرك درست ذره في حياتك لا طب تعرف يعني ايه ذره اصلا برضه لا طب ايه فهمك بقى انت مش داخله دماغي وانت عندك دماغ اصلا في الحاجات دي لا تسكت ده المنطق يقول كده تسكت فكذلك هنا يجي واحد من ال... اليم الش... من الجانب الغربي من الناحيه الثانيه لا عمره درس بخاري ولا يعرف يعني ايه بخاري ولا البخاري ده ازاي ولا ليه ولا ايه القصه ولا إيه الحكايه ولا الروايه ويروح جايب اي روايه مع اي باب يقول لك شفت ايه الكلام الفارغ ده ايه ده يعني ايه الكلام ده ازاي البخاري ده راجل بخرف لا ينبغي الاعتناء بهؤلاء ولا الرد عليهم اصلا زي ما قلنا مرارا مرارا الرد على هؤلاء يزكي نارهم بيعمل لهم منظر وبيخليهم يزيدوا اهمالهم واجب اهمالهم وينبغي ان يعلم الناس انهم لا ياخذون العلم الا من اهله انا مش مسؤول ان واحد يروح لحلاق وخليه يعمل له عمليه قلب مفتوح طب انا اعمل له ايه دوت هو الدكتور المفروض يروح عامل يق- يقعد بقى يصرخ ويقول يا جماعه ده حلاق مش بتاع قلب مفتوح ويقعد يعمل دوشه لا يسيبه اللي عايز يروح يموت نفسه عنده هو حر خلاص بقى هو يعمل يافطه ويقول انا انا دكتور قلب وده تخصصي والراجل ده حلاق ويسكت لكن مش مضطر يقعد بقى على باب ال- الصالون بتاعه ويقول يا جماعه ده حلاق ده حلاق ما هم شايفين اليافطه اهو صالون الحلاقه ايه اللي مدخلهم يعملوا عمليه قلب هنا ربنا اعطى الناس عقول حتى تميز بها وهكذا فالبخاري كان اسعد الناس حظا بحسن الابتداء حسن الاستهلال ده توفيق ده توفيق وحسن الاستهلال علامه على حسن النظر وتمام التفكير انك تبدا البدايه الصح في كل موضع وطبعا لاهل البلاغه في هذا باع واسع وللنقاد فيه كلام شاسع لا سيما عند فيما يتعلق بامر الشعراء يضيق الحال وليس هذا موضع بسطه اصلا قال البخاري كتاب الايمان كتاب الايمان الايمان هو التصديق الايمان هو التصديق الكتاب هو الجامع للابواب الكتاب ماده الكتاب من الكتب تدل على الحشد والجمع والضم وجرى الاصطلاح على ان الكتاب هو ما يجمع بين دفتيه ابوابا او فصولا فيسمى هذا بالكتاب تمام والايمان هو التصديق تصديق القلبي وهو اعلى رتبه من الاسلام ولهذا في حديث جبريل عليه السلام عند البخاري ومسلم من حديث ابي هريره وعند مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في حديث جبريل طويل نفسا كان يلسم بين اصحابه ذات مره اذ جاءه رجل آه، شيد بياض الثياب شيد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس الى اخره فقال يا محمد اخبرني عن الاسلام بدا بالاسلام فقال الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم وتحج البيت ده الاسلام قال صدقت قال له "شا- صح قال فعجبنا له يساله ويصدقه طب ما انت عارف تسال ليه قال أخبرني عن الإيمان قال الإيمان دي مرتبة أعلى درجة بقى هي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره حلوه ومره قال صدقت قال له صح قال أخبرني عن الإحسان طلع درجة كمان فوق قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال له صدقت صح الله أنت عارف كل حاجة قال أخبرني عن الساعة هل دي مش عندي بقى دي فوق خالص ومش عندي فوق خالص يعني قال له بلاش الساعة طب أ- أ- أخبرني عن أماراتها في رواية إن هو قال وسأخبرك عن أنا اللي عندي أمارات الساعة بس لكن الساعة نفسها ط- ضربت فوق قوي مش عندي دي خالص ولكني أخبرك عن أماراتها عن أشراطها وأخبره عن أشراط الساعة بدأ معاه من إيه؟ من الأدنى إلى الأعلى الإسلام أدنى أمور أمور ال- الدخول في الشريعة أو الدين الإسلام معناه الاستسلام الظاهري الاستسلام الظاهري إنك أنت تسلم لأوامره ونواهيه بس يقول لك صلي تقول له حاضر في الظاهر وهي كلها أمور ظاهرة كل أمور الإسلام ظاهرة لا تخفى على أحد الصلاة أمر ظاهر ولذلك في حديث أبي سعيد الخدري وإن كان في إسناده كلام ولكن يشهد له الآية إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان والحديث هذا ضعيف لا يصح لكن في الآيات ما يدل على مع بعض معناه فالإسلام أمر ظاهر الاستسلام الظاهري إن يقول لك اسكت تسكت قوم تقوم صلي حاضر زكي تطلع فلوس حج تروح صوم تمسك دي كل الناس شايفاه كل الناس تشوف الحاجات دي ولهذا يمكن فيه الايه يمكن فيه النفاق فالمنافق في الغالب بيتمثل بشعائر الإسلام الظاهرة لكن ما عندوش الإيمان المنافق عنده اسلام ظاهر بس تلاقيه بيصلي معاك وبيحج معاك وبيصوم معاك وبيعمل كل الاعمال الظاهره لكن هو قلبه ليس معك قلبه عليك قلبه ضدك يعني طبعا النفاق ده انتهى من ايام النبي صلى الله عليه وسلم خلاص ما عادش فيه نفاق دلوقتي بقى بقى كفر ظاهر يعني هو اما ايمان او كفر لكن لان النفاق دايما بيظهر عند عند غلبه الدين لما يكون الدين ظاهر وللدين دوله فيبقى في واحد معاك في الظاهر لكن باطنه مش معاك منافق لكن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وتلاشي دولة الدين شيئا فشيئا أصبح النفاق واضحا ما بقاش حد مضطر ان هو ي- يعني ينافق بقى النهارده بيتكلم عيني عينك بقت زندقه كما قال العلماء قالوا ما هي الا زندقه بقى اسمه زندقه بعد كده يقول لك فلان زنديق زنديق يعني كافر على مذهبهم في ذلك ان هو رجل وان كان ينتسب الاسلام ظاهرا لكنه من محاربي الاسلام فدي زندقه مش نفاق ولا حاجه فالتسليم اللي هو الاسلام ده التسليم الظاهري وده ممكن الناس تشوفه ولهذا اللي عايز ينافق او عايز يعني ينتسب للمسلمين ظاهرا بيعمل الحاجات دي يجي يصلي معاك يقول لك انا بصلي يعني تقول له مثلا تعال نحكم الشريعه يقول لك لا هو انت انت وانا احنا كفار يا اخي ما احنا مسلمين زيكم ده احنا احسن منكم كمان وبنصلي وبنحج وبنصوم ماشي انت مسلم لكن ابي عبد الله بن ابي بن سلول كان زيك كده بالظبط كان برضه بيصوم وبيحج وبيصلي وبيعمل الحاجات دي كلها عادي خالص عادي خالص ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم- قال قال بعض اصحاب النبي قال له عمر في بعض المواطن الا نقتله الراجل ده منافق معلوم النفاق ما نقتله نخلص منه قال لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه قال ده في الظاهر قدام الناس منا بيصلي معانا وبيحج معانا وبيصوم معانا وبيقعد عندنا احيانا ومحدش عارف اللي في قلبه الا الله واطلعني الله عليه وانا قلت لكم ده منافق لكن لو ما فيش لو ما عنديش هذا العلم الالهي بذلك كان يبقى في الظاهر ايه له حكم المسلمين لكنه راس الكفر راس النفاق فيقول لك يا احنا يعني يعني احنا كفار لا انتم منافقون مش كفار ولا حاجه لان انتوا كده حققتم ظاهر الاسلام والله اعلم ان كان هذا يحقق ام لا ولسه بقى الايمان انت عندك كده تسليم والتسليم عندك مش كامل كمان لأن التسليم يقتضي وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارات من أمرهم لما ربنا يقول لك اعمل تقول له حاضر ده التسليم برضو الظاهر ده كله في الظاهر لسه يعني هتلاقي المنا... هتلاقي المنافق أحسن شوية من الناس دي ليه؟ منافق يتقال له عملت كذا تتضرب يقول حاضر اضربوني لكن هو في قلبه مش راضي وقرفان من اللي بيحصل ده كله ومزهقان ومش عاجبه ده منافق مع انه بيطبق اهو بيطبق لكن هو كاره فده منافق فكيف بالذي لا يطبق وهو كاره ده ما حصلش ما حصلش المنافقين كمان لسه ما حصلهمش لسه بينهم درجات كتيره قوي يعني هم اجدع منه شويه فالاسلام هو التص... هو هو الاستسلام الظاهري استسلام الجوارح استسلام الجوارح والايمان هو التصديق القلبي ان ال- عندما تستسلم الجوارح يبدا بقى القلب يشتغل تخالط بشاشه الدين القلب فيبدا القلب يصدق يتوالى عنده بقى اليقين اليقين والتصديق يبقى اي حاجه تجيله من السكه دي من غير ما يتكلم هو واثق زي واحد بيثق في حد قال له مره قابلني الساعه كذا وانا مجهز لك معايا مليون جنيه هديه راح لقى جايبهم في ايده واداهم له وبس راسه قال له هم بعدها باسبوع قال له كمان في مليون معايا هديه ليك راح لقاه موجود وبيديله المليون جنيه اللي هو قال له عليه هو في حبه دي 10 جنيه مش مليون جنيه اها بعد كمان اسبوع قال له على فكره في كمان 5 مليون هديه ليك راح له لقاهم في ايده قال له اتفضل اهمت لما يكلمه تاني يقول له على فكره لي- ليك معايا 50 جنيه ي- يكذبه لا يقينا هيجيب لي الفلوس دي يا اخي ده مديني 10 مليون من من غير سبب حيت ح- ح- يعني حي ح- هيلعب معايا في 50 جنيه و100 جنيه وكلام فارغ زي ده يعني مش ممكن يبقى ده بقى ايه بقى يقين لان هو جرب مره واثنين وثلاثه فصار عنده الامر ايه عين اليقين فصار بما في يد هذا الرجل اوثق منه بما في يد نفسه يقول له اللي عندك ما يضيعش اللي عندك ما يضيعش يعني لو ان واحد دلوقتي مثلا شاب بيدرس ولا متخرج والده ملياردير هذا الولد مش في رصيده حاجه خالص هو زي اي شاب لسه في الجامعه بياخد مصروف من ابوه وابوه جايب له عربيه ومجهز له شقه يتجوز فيها وعايش بس هو مش فارق معاه حاجه يعني هو مش شايل هم يصرف منين ولا لما يتجوز هيجيب ايه فرش بتاع ايه ولا كلام فارغ من ده خالص ليه انه عارف ان ابوه موجود لا، ما الحاج موجود ربنا يخلي الحاج والحاج يعني بيدي طوب الارض مش هي مش ممكن ياثر مع اولاده فهو مش في ايده فلوس صحيح ولا يملك شيئا لكن هو يملك ابا غنيا فهو ساعتها لما ي- بيشيل هم فلوس ولو يبقى عنده يقين ان حاجته مقضيه ان هو لو اتزنق عايز موبايل ولا حاجه الحاج هيأثر في موبايل ده جايب لي عربيه بالشيء الفلاني لما اقول له عايز موبايل ب 4 5000 جنيه هيتكلم في موبايل كما كان كان ده جايب عربيه ب 300 400 الف وجايب لي مش عارف فيلا بكام مليون فالموضوع عنده ايه منتهي يقين تصديق تام مش ممكن يشك في ابوه إن هو مش هيديله المصروف بتاع الشهر ده التصديق هو ده اليقين اللي مش عندنا ربنا يقول لك وما عند الله خير وابقى طب انت عندك رب يملك كل شيء طب ابوك ممكن يموت وممكن يفلس قبل ما يموت وممكن تاتي جائحه تحت تجتاح كل ماله وممكن يطلع نصاب ويتحجز على كل امواله ويتخش السجن ولك العبره في جعلاء وجمال واهلهم خد بالك ابوك الرئيس وكان راجل معاشم يحكم مصر وفجاه تغير الحال بقى في السجن هو وبابا وماما ومفيش حاجه خلاص طب شوف هو كان مصدق ازاي وابوه موجود ومش مش شايل هم حاجه طب لما ابوه يمشي ويجي بقى ربنا شيل بقى الاب ده خالص وقول لك رب هل اليقين اللي عندك في ربك كاليقين الذي عندك في ابيك او في او او, أو الذي في جيبك لو انت نفسك بقى راجل اللي معاه فلوس انت مش ابنه ده انت هو والفلوس في البنك انت مستحيل تمشي في الشارع بمليون جنيه بس انت معاك في البنك ملايين تخش اي صفقه اي حاجه وقلبك جامد لان هي الشيك هيجيب الفلوس من البنك في خمس دقائق ايه المعضله يعني تمام شوف انت ثقتك قد ايه في الشيك اللي في جيبك والفلوس اللي في البنك فهل يقع في قلبك من اليقين في موعود الله اذا وعد كثقتك فيما في جيبك او جيب ابيك ده بيحصل ولا ما بيحصلش هو ده الفيصل ده اللي تقدر توزن بيه اذا كنت انت فعلا مؤمن ايمانك بقى درجته كام على قدر ثقتك فيما في يد فيما عند الله بالنسبة إلى ما في يدك يكون درجة إيمانك أنت واثق في هذا نسبة واحد في المليون يبقى أنت إيمانك واحد في المليون لا واثق بنسبة خمسين بالمية إيمانك خمسين بالمية واثق بنسبة مية بالمية يبقى أنت مؤمن مية في المية ولهذا لم يلحق الصديق في إيمانه أحد يضرب به المثل يقول لك يعني إيما- إيمان المؤلفة قلوبهم كإيمان الصديق أبو بكر أبو بكر ارتفع أو فوق كده إزاي إيه اللي طلعه فوق أبو بكر دوت أبو بكر لما النبي احتاج فلوس كان بما عند الله أوثق مما في يده راح جاب الفلوس كلها اللي عنده ما سابش ولا مليم يعني النبي صلى الله عليه وسلم مره قال عايزين فلوس فجاء عمر يجري وجايب نص فلوسه وقال بس ما اظنش النهارده حد يقدر يعمل زيي اليوم اسبق ابا بكر حض- النهارده اغلبه بقى وجاب معاه نص الفلوس في الشنط وجاي فالنبي قال يا عمر ما تركت لاهلك قال مثل هذا يا رسول الله جبت لك النص بالنص جزاك الله خيرا وأنت يا أبا بكر جبت إيه وسبت إيه قال تركت لهم الله ورسوله أنا سبت لهم بقى اللي عند ربنا اللي هو أكتر من دوت إيه دوت يعني إيش هذا المال فقال عمر فعلمت أني لا ألحقه أبدا لا لا لا لا ده احنا بنلعب بقى إيه ده مش ممكن حد يوصل طب هو الذي يدفعه لهذا إيه إيه اللي يخليه يعمل حاجة زي كده ثقته بموعود الله ان هو لما النبي يقول له خ- حد دي وليك مكانها عند ربنا اللي عند ربنا موجود ما بيضيعش ده اللي عندك انت يضيع واللي عند ابوك يضيع واللي عند البنك يتحرق ويتسرق البنك وتفلس البلد كلها على بعضها كمان ايه يعني لكن اللي انت سايبه في خزنه ربنا اه ده اللي مش ممكن يضيع ابدا هو فهمها كده بسرعه من اول وهله وبدا ينفذ على قدر ما صدق فكان تصديقه عشرة من عشرة ولهذا جاب كل فلوسه فجاء أبو أبوه أبو قحافة على إسر الهجرة لما هاجر أبو بكر خد الفلوس كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم أول مرة جاء أبو قحافة وكان شيخا كبيرا قد قد قد ضر أو صار ضريرا يعني ضر فجاء لأسماء وقال ما أرى أبا بكر إلا ضيعكم أنا عارف ابني هو خلاص الدين ده أكل دماغه اكيد لما لما محمد قال عايزين فلوس خد معاه كل اللي حلته وراح اداهم لمحمد ساب لكم حاجه يا بنتي فقالت اسماء نعم ترك ساب كتير وراحت جايبه قصعه ملياها زلط وراحت مغطياها بخميله حته قطيفه كده والراجل راجل عجوز كبير شيبه ومش شايف فقعد كده يحسس على القطيفه تحتها طبعا ما شاء الله زلط يعني فقال لها ما شاء الله اخلف ظني ظننت انه سيضيعكم قال لها لا والله طلع طلع راجل سبلوك اهو كتير ما شاء الله تقول ووالله ما ترك صفراء ولا بيضاء ولا حمراء ما ساب حاجه خالص ترك لهم الله ورسوله طب افتقر ابو بكر ابدا افتقر احد من ولده ابدا اوذي في احد منهم ليس على وجه الارض بيت اربع طبقات صحابه الا بيت ابي بكر الصديق اسلم ابوه واسلمت امه واسلم ابو بكر واسلمت زوجته بل زو- زوجته واسلم كل اولاده واسلم اولاد اولاده واربع طبقات راوا النبي فليس في احد ليس لاحد من الدنيا مفيش حد في العالم صحابي ابن صحابي ابن صحابي ابن صحابي الا اولاد ابي بكر بس شوف الحفظ ما ما فيش حاجه ببلاش ما فيش حاجه ببلاش الله تعالى اكرم منه فده يتاتى بايه ده يتاتى باليقين فشوف انت النهارده لو اتقال لك محتاجين لربنا فلوس هتطلع كام من اللي عندك وشوف هي نسبه كام في الميه على قدر اطلع مثلا 100 جنيه من مليون فانت كده بالظبط انت ايمانك 150 من مليون 50 جنيه من مليون بالظبط هتطلع 5 جنيه 5 من مليون هتطلع نص مليون ايمانك 50% يقينك 50% لان ما عند الله لا ينفد وربنا مش بس كده كمان ده ربنا وعد ووعده حق وعد الذي ينفق في سبيله بأن يثمر له مالا ما, ما من أحد يتصدق بصدقته إلا وتقع بيد الله عز وجل فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوة حتى يلقاها مثل أحد الجنيه ده يوم يوم القيامة عامل زي الجبل فلوس كلها أنا عملت ده كله يا رب آه، أنت عملت جنيه بس احنا بقى إيه سم... تج... تجرنا ليك فيه بقى الجنيه مليون بقى كأنك مت... متبرع بمليون ومش بس كمان ويثمر لك الموجود ده انت بقيت تاجر مع ربنا واي حد بتاجر مع حد تقيل ولله المثل الاعلى ما بيقعش بقى حد مثلا يطول يوم مثلا شريك وليكن مثلا في مايكروسوفت ولا حاجه شركه مع تقيله ومعروفه وصاحبها اغنى اغنياء العالم وشركه بتكسب كل يوم واخد بالك ولا في ابل مثلا ولا في آه، شركه سيارات معروفه ولا اي شركه من ش- الشركات الضخمه العالميه هذه في حد طول يبقى مثلا ليه 10 اسهم عندهم ولا ولا 50 سهم ولا بتاع ولا ليه رقم في الشركه دي ما ده بيكسب ما بيخسرش ده ما يطولش طب اللي ليه بقى اسهم عند ربنا هتخسر مش هتخسر خالص بس الذي يؤثر في هذا ايش اليقين هو الايمان التصديق ولهذا ابو بكر جاهد به الكفار ان هو يرجع خطوه للخلف ما يدروش جابوا له اي حاجه ما ما ينفعش لما على اثر الاسراء والمعراج جاء ابو النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من الاسراء والمعراج وقف في اهل مكه وقص عليهم الخبر قال لهم يا جماعه انا امبارح امبارح طلعت من بيت ام هانئ رحت بيت المقدس فصليت بالانبياء ثم صعدت الى السماوات العلى سما سما ورايت الجنه والنار وصعدت الى سدره المنتهى حيث اسمع صريف الاقلام بسمع صوت الإقلام بتكتب في اللوح المحفوظ وخاطبت ربي وأعطاني ونزلت ولسه فراشي دافئ ده كله تم في أربع خمس ثواني أربع خمس دقايق طبعا ده كلام ما يدخلش دماغ حد خالص صح؟ فيش عاقل ي- يقبل هذا الكلام لأن ده على خلاف قواعد العقل امال ده عايز إيه؟ ده عايز إيمان مش عايز عقل لأن العقل لا بالعقل ساعتها في, الت... في ذلك التوقيت لا في طيارات ولا في نفاسات ولا في صواريخ لو احنا حكمناها كده بالعقل واحد يروح من مكة لبيت المقدس في ثلاث دقايق ولا في ثلاث أيام ولا في أسبوع ويطلع السماء ايه مش ممكن يستحيل ده كلام مش ممكن ولهذا لما حكموا في هذا العقل كفروا لا العقل ما فبقى جماعة العقلانيون لازم يكفروا بهذا من اللي ما عندهمش إيمان لازم لما يجي دوت تحطه على الميزان العقلي يجيب على طول صفر كلام مش مقبول عقلا ولا يركب على أي قانون من قوانين العقل فلما قال هذا الكلام الكفار فزعوا إلى العقل وذهب أبو جهل مسرعا إلى أبي بكر الصديق قال بس النهاردة بقى أخد عليه واحد أبو بكر دوت اهو لقينا لقينا حاجه نمسكها على محمد مش عارفين نكذبه في حاجه بس دي بقى واضحه خالص واضحه خالص يعني وقال يا ابن ابي قحافه الم تسمع كان ابن قحافه وكان ابو بكر في بعض نواحي المدينه بعض نواحي مكه فلما رجع لحه قال له تعالى سمعت اخر خبر؟ قال لا والله ما بلغنيش اما بلغك ما يقول صاحبك شفت محمد بيقول ايه؟ قال لا ما شفتش قال طب اسمع بقى ان صاحبك يزعم انه ذهب من بيت ام هانئ إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماوات العلى ثم نزل ولسه فراشه دافئ بالله عليك ده كلام يخش عقل ها إيه رأي- قول أنت بقى قول أنت فقال له أبو بكر مطمعا إياه أو قال هذا محمد هو قال كده قال له والله العظيم قال كده وتعال اسمع تحب أسمعك قال له خلاص ما دام قال فقد صدق لو قال دي يبقى صادق ما تحاولش طب أبو بكر تكن على إيه على اليقين ان هو صد... قال انا اصدقه فيما هو اشد من هذا قال له يا مغفل انا اصدقه في خبر السماء انا خلاص عملت معه عقد الايمان وصدقت ان جاله وحي انا ما شفتوش الوحي ده خالص من عند رب برضه عمري ما شفته ولا أعرف- ولا اعرف ازاي يعني فصدقت هذه ال... هذه الن... هذه المساله صدقت ان بيجي له وحي ما شفتوش خالص في حياتي من عند رب برضه عمري ما قابلته وانه رسول هذا الرب عن طريق هذا الوحي ودي مساله كلها غيب وصدقت بها اكذبه فيما يترتب عليها ما انا سلمت انا كتبت العقد خلاص احنا انا وافقت دخلت فبالتالي كل ما يترتب على هذا العقد يلزمني قال له انا اصدقه في خبر السماء أكذبه في مثل هذا دي إحدى فروع ده فرع من فروع الأصل فلم يجد منه مدخلا ما عرفش ياخد منه حق ولا باطل وأفحمه وأصل لليقين وهكذا الموقن المؤمن قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين يقولوا بقى طب الرحمن له ولد يعني ملوش ولد لا لي ولد ملوش ولد لا لي ولد طب حتى لو كان لي ولد أنا برضو مؤمن بيه في حاجة خلاص اسكتوا بقى طب ده النبي صلى الله عليه وسلم مش عارف كان بت... بت... كان يقاتل بتاع دمه ما كانش كده لا ده كان كده ما كانش كده هو عايز يؤثر على دينه وعايز ياخد عليا بنط يعني عايز يردني عن ديني لا يا عم يا- طب لو كان كده كمان انا برضه مؤمن بيه عاجبني ايه دينكم دين الوحشيه وفي مش عارف ايه وبتاع ايه وبيظلم المراه ما حصلش ما حصلش ما بيحصلش لا بيحصل ما بيحصلش والله انت ما بتعرفش حاجه عن الدين خالص بيحصل ماشي بيحصل وانا برضو مقر على هذا الدين عاجبني بما هو عليه هو هذا اليقين انك لا يردك شيء ما ينفعش مسائل اليقين توضع للنظر مره ثانيه هو سمي اعتقاد ليه ويقين ليه لانه جاوز مراحل النظر خلاص ما عادش فيه نظر النظر يسبق هذا في انت مش ممكن تبلغ اليقين من غير نظر اصلا انت اكيد نظرت وتيقنت واليقين ما فيهوش رجوع عمر بن الخطاب كما في صحيح البخاري لقيه النبي صلى الله عليه وسلم في بعض نواحي المدينه او غيرها وقال يا عمر كيف تجد نفسك قال له يا عمر لا تؤمن حتى اكون احب إلي- اليك من نفسك ومالك وولدك قال اما مالي وولدي فانت احب الي منهم انا معاك في دي لكن نفسي ما اضحكش عليك ده راجل واضح انا ما بحثتهاش ديت يعني مش ان انا مستكترها عليك لكن هذا لم يعرض على ذهني هذه المساله لم انظر فيها ما بلغتش فيها رتبه اليقين اني ما لم لم اعرضها على نفسي ولا على عقلي ولم اراجعها ولم ابلغ بها المراد فقالوا لا انا اسلم لك بنفسي و- بأ- باهلي وولدي ماشي انت فعلا اهم عندي من مالي وولدي لكن نفسي لا لا يا رسول الله قال لا يا عمر ودي برضو لا قصاد لا لا يقبل منه ما ينفعش ايمانك من غير دين فاطلق عمر ساعه بدا ينظر اهو بقى وي- ويشوف ويوزن طب هو فعلا نفسي ولا النبي لو انا والنبي في مكان وحد منا لازم يصاب مين انا ولا هو طبعا انا وانا وانا وانا ده انا هو لا يشاك واقتل لو خيرت ان انا اقتل وهو بس حد يشكه لا موتوا له ما حدش يجي ناحيته خالص فلما بدا يعرض الامر على العقل وعلى القلب وعلى اليقين الذي عنده وعلى المقتضيات لا لا الم- صح ده لازم يجي كده فقال انت الان احب الي من نفسي قال الان يا عمر الان كده تم ايمانك صح صح ترى عمر بعد هذا يعيد النظر في هذا ما خلاص خدت ال- الايزو خدت الختم عدت دي عدت طلعت ما ينفعش ترجع تاني فمسائل الاعتقاد ومسائل اليقينيات ما بترجعش للنظر تاني الا عند الشاك الشاك فقط في دينه اللي ما اكتملش دينه اصلا هو اللي يبدا يفكر الله الا لا يكون فعلا ربنا مش ربنا والنبي مش النبي الله، ده انت لسه بتفكر في كده ده احنا موضوع ده احنا كده هنطول قوي في السكه دي طب ما ممكن تبقى انت مش انت بقى دي سفسطه دي سفسطه واخد بالك فلهذا لا يمكن اطلاقا لمسائل اليقين هي ترجع للنظر او ترجع لان تكون محل نظر او شك ولهذا المؤمن لا يقبل اوعى حد يقول لك خليك محايد محايد في ايه محايد في ايه محايد في تكذيب النبي ولا في تكذيب الرب ولا في التشكيك في الثوابت ابقى محايد في ايه يعني يعني جماعه ال- اصحاب الباطل دائما يدخلوا الى الناس من هذه المداخل اللي هي ش- شكلها كده جميل يلبسوا الباطل ثيابا مزركشه تحت عباءات البحث العلمي والنظر المحايد واعمال العقل وعدم التعصب هذه القوالب الحسنه المنظر اللي هم لا يتبعونها ابدا ابدا هم جماعه دول دايما يجيبوا لنا حاجات هم مش بيستخدموها يعني جابوا لنا الديمقراطيه وهم اول من كفر بها يقعد يقول لك الديمقراطيه الديمقراطيه الديمقراطيه الديمقراطيه طب ماشي جبنا الديمقراطيه دي ها عجباكم لا مش عجبانا الديمقراطيه اصل الشعب الاكثريه ده اقليه واحد يقول لك اصل هذه الاكثريه الاقليه والاقليه الاكثريه وبعدين بقى معاكم بقى شغل بشغل الخلل دوت ايه شغل الخنكه ده ازاي مش دي البتاعه بتاعتكم انتوا جبتوها احنا نكفر بها اصلا وخدناها عشان مضطرين للعك بتاعكم دوت طب اقبلوها لا مش هنقبلها طب التع... ما تتعصبوش بقى حاضر طب وانتوا لا احنا هنتعصب عادي فلا ياتون بشيء الا كانوا اول المخالفين له هو عايزك انت بس تحتكم الى هذا وهو في حل هو في حل دائم من كل شيء فمش ممكن اطلاقا يكون ده منطق فهو يجي لك يقول لك برضو الدين ده انت أنت متعصب ليه؟ ما تتعصبش تعالى نفهمها حته حته قول له يا بعيد ما انا في حاجات مش لازم افهمها اصلا لان هي مع مش مبنيه على مسائل عقليه دي هي مبنيه على مسائل يقينيه يعني الراجل العربي اللي هو الاعرابي لما قال ان البعره تدل على البعير واثر السير يدل على الم- يدل على المسير فسماء ذات ابراج وب- وارض ذات فجاج وبحار ذات امواج افلا يدل ذلك على اللطيف الخبير استدل بف- بس- ب- ب- بدلاله بدلاله الفطره هنا لك حاجات دي اكيد شكلها كده ما تجيش كده ببلاش يعني اكيد ديت لها لها صانع مدبر مش ممكن يكون هذا الانضباط كده اللي في الدنيا دي كله انضباط عشوائي مفيش حد بيعمل حاجه عشوائيه بتستمر لازم ده لو الشارع سبتوه من غير المرور خمس دقايق خلاص بيقف يقف يقف وكلهم بشر كلهم المفروض بيفهموا يعني لكن لو ما كانش واحد مرور واقف هتلاقي ده داخل في ده وكلهم وقفوا كده لخمه في وسط بعض لازم يقول لهم واحد مع انهم كلهم عقلاء وعندهم دماغ المفروض يعني وبيشوفوا وشايف ان هو لو مشي مخالف هيوقف هنا وبيمشي مخالف فمحتاج حد يقف يقول له لا استنى ومش بالذوق ده بالعافيه والا هاخد رخصك واعمل لك او مصيبه وادفعك فلوس ولو يقف غصب عنه واقف طب الكون ده بقى اللي المفروض ان هو جمادات جمادات شمس وقمر وسماء وارض ودنيا ما قايمه ماشيه منضبطه بقالها ملايين السنين ما حدش قال مره ان الشمس جت الساعه 9 الصبح ورجعت في كلامات لغايه ما طلع النهار وهرجع لا انا مش مكمله بقى او القمر جه بالليل وراح واخد نفسه خالع كده كده يعني او الشمس راحت جايه في وش القمر وخابطين في بعض ولا بيحصل او مثلا النهار حصل فيه ما بيحصل في الليل لا لا ده هو انضباط تام تام لم يتخلف ولا برهة في كل شيء قوانين ثابتة ده ما يجيش كده ده أمر دلالة الفطر الفطر تدل على هذا مش محتاجة كمان عقل والله ولا حاجة دي الفطرة تقول هذا الكلام فاليقين الإيمان هو التصديق اليقين الكامل وعشان الإيمان دوت والتصديق دوت بيرتفع عند ناس وبينزل عند ناس فهو يزيد وينقص وهذا من عقائد السلف مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص ما هو إيمان أبو بكر كإيماني وإيمانك لا طبعا هتلاقي ن... ن... أنت مثلا بالنسبة لأبو بكر واحد على مليار على مليار مثلا إنك أنت يبقى لو معاك 1000 جنيه تطلع منهم جنيه بالعافية أو نص جنيه وربع جنيه شيلن كمان هو طلع ال 1000 جنيه اللي معاه كله فيقينه أضعاف يقينك والتصديق نفسه فعلا بيزيد وبينقص حسب القرائن وحسب ما ما يجد عند المرء من امور ومن نظر ومن بحث ومن تروي ومن فكر تزال كل ما فكر اكثر يفهم اكثر ويركز اكثر ويقر اكثر كما وقع لعمر فالايمان يزيد وينقص ده حتى التصديق نفسه والاعمال تزيد وتنقصه اللي بيصلي 100 ركعه في الليل ولا ولا 8 ركعات مش زي اللي مش بيصلي خالص بالليل واللي بيقرا 10 اجزاء مش زي الذي لا يقرا لا ده بيزيد عمل وده بينقص عمل مش زي اللي مثلا بيشتم فلا شك ان الايمان بشقيه سواء ما كان منه تصديقا او ما كان منه فعلا او اعمال جوارح يعني بيزيد وبينقص قال البخاري رحمه الله كتاب الايمان باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس وفي بعض الروايات باب الإيمان وقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس وهو قول وفعل قول وفعل ويزيد وينقص قال الله تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وزدناهم هدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ويزداد الذين آمنوا إيمانا وقوله أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وقوله جل ذكره فاخشوهم فزادهم إيمانا وقوله تعالى وما زادهم إلا إيمانا وتسليما والحب في الله والبغض في الله من الإيمان وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا فمن استكملها استكمل الإيمان ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص وقال إبراهيم ولكن ليطمئن قلبي وقال معاذ اجلس بنا نؤمن ساعة وقال ابن مسعود اليقين الإيمان كله وقال ابن عمر لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر وقال مجاهد شرع لكم أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا وقال ابن عباس شرعة ومنهاجا سبيلا وسنة هذا أول باب من أبواب كتاب الإيمان في الصحيح وهذا الذي تلوته عليكم كله هذا كله هو عنوان الباب اللي هو العلماء بيقولوا فقه البخاري في تراجم أبواب دي ترجمة فالترجمة قد تطول كما رأيتم صفحة ونص اهي الترجمة دي عبارة عن كلام للبخاري وآيات يضمنها في هذه الترجمة يحطها في العنوان دوت وربما يأتي بأحاديث على شرطه سيأتي بها بعد قليل في الكتاب أو يأتي بأحاديث ليست على شرطه لكنه يريد معانيها أو يأتي بأقوال للصحابة أو التابعين أو كلام لبعض السلف هذه طبيعة التراجم ويسمون هذه العناوين يسميها العلماء إيه؟ يسموها بالتراجم الترجمة يبقى الترجمة هي الإيه؟ عنوان الباب أو عنوان الحديث والعلماء يقولون فقه البخاري في تراجم في تراجمه عبقريته وفقهه وعلو كعبه في النظر والفكر كامن في هذه التراجم وسنبين الآن شوف هو عمل توليفة عجيبة جدا في الترجمة دي البخاري في طول الكتاب وعرضه كتاب الإيمان يعني بيدندن حول مسألتين كان ساعتها الخلاف عليهم بين أهل السنة وبين المبتدعة مسألة أن الإيمان قول وفعل مش قول بس الإيمان قول وفعل ويزيد وينقص وهذه من رؤوس عقيدة أهل السنة والجماعة دي من رؤوس هذا الباب حتى أن اللالكائي في اعتقاد أهل السنة والجماعة يروي بإسناد صحيح عن الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال لقيت أكثر من ألف رجل من العلماء بالأمصار وإحنا قلنا قبل كده البخاري قد إيه لف في الدنيا ولقي من لقي وكيف كان حاله في رحلته وفي ثناء علماء الدنيا عليه فالبخاري بيفتخر ويثبت هذه العقيدة ويقول كما روى اللالكائي بإسناد صحيح عنه قال لقيت ألف رجل من العلماء بالأمصار فما رأيت أحدا منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص بيقول ده إجماع ده إجماع من السلف على هذه المسألة ألف رجل من علماء الأمصار يعني من أتباع التابعين ومن ومن في طبقتهم وأدنى منهم وبعضهم وهكذا يقول هؤلاء الألف كلهم كلهم يقولون الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص دي مسلمات عند أهل, عند أهل السنة والجماعة خالفها بعض العلماء وبعض الناس بقصد بتأويل يعني وبعضهم خالفها ابتداعا هذه المسألة ولذلك البخاري طول الكتاب مركز على النقطتين دول هتلاقي كل الأبواب اللي جاية تدور في هذا الفلك الإيمان قول وعمل ها ويزيد وينقص هو هنا في أول باب ركز على مسألة يزيد وينقص ولهذا جاء بهذه الآيات قال الله تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وقلنا إن, ال إن ال الزيادة متصورة في الإيمان من ناحيتين من ناحية الأفعال الأعمال دي هو عملك زي عمل الصحابي لا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله الله في أصحابي وقال لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه بيقول لو واحد منكم كده ربنا رزقه يعني وبقى معاه فلوس وفلوس كتير وبقى عنده جبال من الذهب وده ما بيحصلش عادة يعني لكن لو حصل وبقى واحد يملك مثلا جبل السكري أو جبال أو جبال من جبال الذهب وطاوعته نفسه الشحيحة إن هو يتصدق بالجبل كله شوف يسوى كام الجبل دوت وتصدق به كله في سبيل الله ده يساوي كام عند الصحابة ده يساوي حفنة شعير تصدق بها الصحابة أو نص حفنة كمان فإن أحدكم لو تصدق بمثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة ولا حتى كف كف كف شعير بقى جبل ذهب مني يساوي مع صعوبته التامة علي بل استحالته لو حصل وتصورنا وافترضنا وعملت يعني وجيت على نفسي قوي ورحت متبرع بجبل ذهب هيطلع في الآخر مساوي حفنة شعير عند الصحابة وهذا يدلك على مقدار الفرق بينك وبينهم فده عمل وده عمل ده صدقة وده صدقة لكن انظر كيف وقعت صدقتك إلى جوار صدقته ولا حاجة فتصور بقى لو انت تبرعت بحفنة شعير قصاد حفنته هو تبقى ايه ولا حاجة خالص فمقامهم له دخل في هذا فالعمل هنا ايه واحد اهو والاجر اختلف والاجر اختلف بل ما هو ادون من ذلك فيما بين الناس العادي بلاش الصحابه خالص النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبق درهم مائة ألف درهم سبق درهم مائة ألف درهم أما أحدهما رجلان أما أحدهما فما كان يملك إلا درهمين هو كل اللي حلته في الدنيا 2 جنيه قالوا حاجة لله راح مطلع جنيه من الاثنين اللي في جيبه هذا الجنيه يمثل ايه يمثل, يمثل نصف ثروته ده نص ما يملك طب هو 100000 واما الاخر فرجل ذو مال كثير راجل ملياردير طلبوا صدق راح مطلع 100000 كانوا فكه في جيبه وهو معاه الملايين في البنك هذه ال 100000 تسوى كم من اللي عنده ولا واحد في مليون فيسبق هذا الدرهم ال 100000 فده بالعمل اهو بالعكس ده هذا عمله في الظاهر اكبر من دوت لكن اجره اقل منه وهذا سبق هذا اذا الاعمال مش وزن بعض بيبقى الاثنين بيصلوا جنب بعض واحدهما قلبه معلق بالعرش والاخر قلبه في الحمام او في الحش في المزبله وواقفين جنب بعض بيصلوا جنب بعض واحد مركز والتاني بيحلم ب- بالاكل في البيت يا ترى طبخين النهارده والتاني مخ معلق ب- بال- بالعرش فوق فدي صلاه ودي صلاه بس الاتنين زي بعض لا مش زي بعض فالاعمال تتفاوت جدا جدا جدا بل عمل الرجل الواحد يتفاوت انت في رمضان زي بعد رمضان انت في رمضان بتقرا قران بنفس القلب الذي تقرا به القران في شوال ابدا ابدا خالص ده لو قريت يعني ده لو قريت يعني حصل جدلا مثلا كده يعني ها ورحت قاري وردك في رمضان في شوال وهذا لا يكاد يحدث الا عند الجماعه بقى اللي هم المخلصين اللي هم ال- ال- ال- الماكث اللي هم احلاس الطريق اللي هم كده كده على الطريق من قبل رمضان لكن بتوعت رمضان دول بيبقى معاه المصحف في جيبه في رمضان بيقرا كل يوم جزء اثنين وممكن تلاقيه بيقرا خمسه كمان ويوم العيد الصبح المصحف يتحط في البتاع بتاعه يتلف ويتدبس للسنه الجايه ان شاء الله اراك العام القادم نتقابل السنه الجايه يا حلو يلا ابعد فما نشوفش المصحف تاني خالص الا في يوم واحد رمضان يطلع بقى المصحف بقى كده ينفضه ويمسحه ويحطه بقى على الحامل بتاعه عشان يقول طب هو لو جدلا حب يقرا يعني بعد رمضان بيقرا بنفس بنفس القلب الذي يقرا به في في رمضان ابدا خالص بيصلي بنفس قلب صلاه رمضان لا طب القلب الذي يصلي به امام الكعبه كالذي يصلي به هو في البيت في وش الحيطه ابدا ولا حتى عشر هذا القلب بل القلب الذي يصلي به اول مره يرى الكعبه كالذي يصلي به في المره الثانيه وهو رايح يعمل عمره ثاني مره ولا نصه كمان ولا تر- ولا ربعه فانت انت عملك نفسه الواحد في نفس المكان في ممكن في نفس الزمان بيتفاوت جدا من واحد لمليون فرق فكيف باعمال الناس جميعا فالايمان يزيد وينقص تتفاوت الاعمال جدا واليقين نفسه يتفاوت كما بينا قبل قليل وهنا في كل الايات دي ربنا ذكر الزياده بس وما يحدث وما يتحمل الزياده يتحمل النقص اي حاجه تقبل الزياده تقبل الايه النقص لانه قبل ما يزيد يبقى ايه لو هو الان هو كان 5% زاد بقوا 7% يبقى قارن بين 7 و5 تبقى 5 دي ايه ناقص ولا زايد ناقص فكل ما يتحمل الزياده يتحمل النقص ولهذا ربنا لما ذكر الزياده ذكرها من باب الترغيب وان كان النقص حاصلا لكنه لم يذكره من باب ايه الاكتفاء بالاحسن عن الايه عن الاقل قال الله تعالى ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم وزدناهم هدى ويزيد الله الذين هدوا هدى وسنكمل ان شاء الله تعالى شرح هذه الايات بم- بما وراءها من اقوال السلف في اللقاء القادم يوم الاحد القادم اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله تعالى خمسه وسلم وبارك الله فيكم جميعا